أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك أنا في البداية عايز أسأل سؤال وأوجهه لكل واحد مننا يا جماعة عمرك قلت له بحبك قلتها له كده من جواك واستشعرت حلاوتها في قلبك عمرك قلتها له صافية بحبك يا رب يا جماعة الكلام ده ليه فعل السحر على القلوب لو يجرب تتحل كل مشاكلنا ألا يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه خلصت مشاكلك كل مشاكلك في الحياة تنتهي بهذا الدواء الذي ما أمتعه بس هي الفكرة إنها تطلع كده تطلع صافية كده ما يبقاش فيها أي حاجة تانية بتحبه هو وبس ربنا سبحانه وتعالى يحب أن نثني عليه أن نتحبب إليه قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين لا أحد أغير من الله وغيرة الله أن تنتهك محارمه عارف أكبر انتهاك لمحارم ربنا يبقى إيه؟ إنك تضيع قلبك ده لحد غيره يغير ربك غيور ربك إن قلبك اللي هو جعله عشان يبقى محل لمحبته ومعرفته تودي انت لأي حد تاني تتعلق بالدنيا تتعلق بالفلوس تتعلق بامرأة تتعلق بالجاه يبقى عايز عايز عايز وكل ده لا يساوي شيئا تسيب أعظم المنح لذة القرب منه سبحانه فيقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه يحب ان انت تعمل ايه بقى يحب ان انت تعمل له عبادة كده احنا غايبين عنها خالص اسمها عبادة التملق التملق انك تقعد تثني على ربنا تقعد تتحبب الى ربنا حديث يتكتب والله بماء الذهب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل عدوا معايا بقى عشان ده أعظم الوسائل في القرب إنك تتقرب إلى المحبوب بما يحب إيه بقى مين التلاتة اللي هيحبهم ربنا ولو حبهم تنتهي كل مشاكلهم وخلاص يفوزوا رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه راجل فقير غلبان جه قال لهم أعطوني أي حاجة فمنعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا واخدين بالكم المعنى ده جه يسأل الناس أي حاجة فراح الناس قالوا له لا راح واحد كده من وسط الناس دي راح مشي وراه وراح مديله حاجة كده في السر فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه الجاية بقى محل الشاهد وقوم ساروا ليلتهم جماعة في سفر حتى إذا كان النوم أحب إليهم خلاص مش قادرين عايزين يناموا تعبوا من طول السفر حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم خلاص انتهى عايز ينام بقى فقام رجل منهم يتملقني هنا محل الشاهد قام مش قادر جه يحط راسه لا دي لحظة القرب دي لحظة النزول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل يقول هل هل هل الكلمة تيجي يحط دماغه يسمعها في ودانه تطلع من جوه قلبه لا ربنا ربنا بيقول لك عايز حاجة مش محتاج مني أي حاجة عايز ايه تريد أن أغفر لك تريد أن أتوب عليك تريد شيئا من خزائني ما تخافش خد فقام يتملقني ويتلو آياتي والله والله والله أعظم الحرمان حرمان القلوب من محبة الرحيم الرحمن يقول أحدهم بينما أنا في الطواف إذ أنا بجويرية بنت صغيرة جارية قد تعلقت بأستار الكعبة وهي تقول يا وحشتي بعد الأنس ويا ذلي بعد العز ويا فقري بعد الغنى واحدة كده شكلها قاعدة بتندب حالها فقلت لها مالك مالك فيك ايه أذهب لك مال أو أصبت مصيبة حصل لك حاجة حد خد فلوسك حد ابتلاك ببلاء ابنك مات ايه اللي حصل لك قالت لا ولكن كان لي قلب ففقدته وكلنا ذاك الرجل فاكر انت اللحظة الجميلة اللي انت كنت واقف فيها في رمضان ولا في اي ليلة جميلة ولا في موقف حسيت كده ان الايمان دخل قلبك كان لي قلب ففقدته ضاع مني تاه مني في الدنيا قال قلت هذه مصيبتك هي دي المصيبة قالت وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب وفي مصيبة بعد كده كان ليك في يوم من الأيام قلب حي وبعد كده حصل له اللي حصل يا جماعة أنا اليوم أريد أن أسألكم وأسأل نفسي كيف لا نحب ربنا إزاي جالك قلب وجالي قلب إن احنا نشرد ونبعد وتأخذنا الدنيا يمنة ويسرة ونبعد عنه جاني واحد من قيمة شهر بيعمل كده فيا ليه لا حول ولا قوة إلا بالله قلت له خليني أسألك أنا سؤال تاني عمره ما عمل معاك حاجة حلوة مش فاكر له أي حاجة حلوة خالص ليه ده اللي بيطلع ليه ده اللي بيطلع من جواك ليه كده يا رب عملت كده فيا ليه يا رب وخيره مغرقك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بس للأسف لما الرؤية بتبقى محجوبة وانت بعيد بتشوف غلط لو انك قربت والله والله هيتغير كل حاجة جواك أصلك ما تعرفوش لو عرفته هتبقى المسائل عندك واضحة أنا أحسن الظن بالله وينبغي أن تحسن أنت أيضا الظن بالله يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر أنا النهاردة عايز أغرسها في قلبك عايز أطلع من هنا وانت بتقولها صافية جميلة بتناجي بيها وجربها بس بشرط تطلع من هنا وما تطلعش من لسانك ولا من ذهنك تطلع من أعماق قلبك أحبك بحبك يا رب شوف أنا عايز أدوقها لك من فم الأنبياء والصالحين انظر إلى إبراهيم الخليل وسيدنا إبراهيم ده اللي بلغ منزلة لم يبلغها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي منزلة الإيه؟ الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا أنا عايزك تتصور معايا لما أنت بتحب واحد وتتكلم عليه لما واحد بيحب مراته ويتكلم عليها لما تيجي اسمها كده تلاقيه ايه او ابتسم وفرح وانبسط ذكرها بيعمل حاجات كده جوه قلبه بيحب والمحب لا يلام فانا بقول لك سيدنا ابراهيم ده اعظم الناس محبه لله فلما يتكلم عن ربنا يتكلم ازاي يقول ايه وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين انت عارف لما تيجي تقول انا هروح بقى لحبيبي لسيدي مولاي وانا متاكد انه هياخد بايديا سيهدين ما يقولش حتى ايه سوف يهدين لا لا هيهديني سيهدين رب دي بتطلع من قلبه انا حاسسها ويمكن حسنها معايا وشوفوا لما يتكلم يقول ايه قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين انا الياء دي حاسسها قوي وانتوا حاسينها معايا هو ده الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين عشان كده لما القي في النار صارت بردا وسلاما انظر إلى موسى وسيدنا موسى ده بقى مثال آخر شوفوا آية في القرآن زي دي ربنا يقول إيه وألقيت عليك محبة مني بصوا بصوا ألقيت دي كأن المحبة دي كده غرقتك فيها وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني عشان كده قلبه كان حاجة تانية خالص لما واعده الأربعين ليلة قال وعجلت إليك رب لترضى ولما كان منه الطلب للرؤية نفسي أمل عيني منك يا رب أشوف نظرة لوجهك يا رب مش عايز حاجة تانية يا رب ربي أرني أنظر إليك قال لن ابن الجزري يقول وكم أن موسى من لن أول ما قال له لن قلب موسى اتقطع وكم أن موسى من لن قال لن تراني فابن الجوزي من رأيه إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا في الإسراء على غير قول الجمهور بس رأيه كده رأيه أنه هو شافه في الإسراء فبيقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل إلى موسى فيقول له ما أمرك ربك فيخبره أنه قد افترض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة يقول له اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف بص ابن الجوزي بيقولها زي بقى يقول فكان يستمتع بالنظر إلى من نظر وصلت يعني هو كل شوية يقول له ايه اطلع اطلع اطلع عيد تاني عشان خاطر ايه يبص يرجع هو يبص بصة لربنا ويرجع تاني سيدنا موسى قلبه يهدى شوية بس فيقول فكان يستمتع بالنظر إلى من نظر أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فاسمع إلى النداء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يمكن الدعاء نعرفه بس أنا عايزك تحسه بقلب النبي يطلع إزاي وهو بيقول له كده اعمل بيا اللي انت عايزه انا راضي مش فارق المهم اللي مخوفني ان انت تكون غضبان يا رب راضي مش مهم اي حاجة المهم انت راضي شوفوا قد ايه شوقه وقد ايه حبه ينزل المطر فيخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ويقول حديث عهد بربه لسه نازل نازل من فوق حاسس ان المطر ده في حاجة منه يحبهم ويحبونه هو اللي بيبتدي بالمحبة بعد كده انت تحب ثق لو انك دلوقتي وصل لقلبك دلوقتي المعنى ده يبقى هو حبك من قبلها يحبهم ويحبونه شوف أبي رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فيقول أبي آه الله سماني لك أنا أنا قال لك أبي آه الله سماني لك قال الله سماك لي فجعل أبي يبكي وكيف لا يبكي حسها أنت كده لو ذكر اسمك في الملأ الأعلى اسمك أنت فلان ربك الملك العلي سبحانه يذكرك أنت إحنا أصحاب الذنوب والمعاصي ما نستحقها والله يا رب هذا الرجل الأنصاري الذي كان كلما قرأ قرأ قل هو الله أحد قل هو الله أحد يصلي بها فسئل لماذا تقرأ بها قال لأن فيها مدح المعبود فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحبها قال حبه إياها أدخله الجنة بيحبها ليه؟ قال لأن فيها صفة الرب جل في علاه هكذا الذين آمنوا أشد حبا لله تعالوا بقى نتحدث عنه هو ونجاوب على السؤال ده كيف لا نحب ربنا أسمع قلبك أنا مش عايزك النهاردة تسمع بأذنك التي في رأسك أنا عايزك دلوقتي بخيالك ابعد كل الخطرات اللي جاية لك دلوقتي في ذهنك خليها تبقى كده بلسم على القلب اسمع مني الكلمات دي وخليها تخاطب وجدانك تخاطب الفطره اللي ربنا فطرك عليها من ان قلبك ده لا يتعلق الا به سبحانه شوفوا في الحديث القدسي وهو يقول يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي يا رب لبيك يا رب بيكلمك بيخاطبك بيقول لك يا عبدي بينسبك ليه بيحبك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إبرة إذا أدخل البحر يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم رب يبسط يده ليل نهار ليتوب علينا كيف ترد يده بالله عليك ربنا ولله المثل الأعلى بيمد إيديه على الوصف الذي يليق به سبحانه ليس كمثله شيء لو تتخيل كده المعنى ده دايما أنا كل ما يجي في ذهني يشعر جسمي واحد بمدله إيدي وبسطها له قدام عينيه وأنا من الملك أبسط له إيدي وهو مش عايز ليل نهار كيف بالله يعامل إحسانه بالإساءة كيف بالله لا يحب كيف لا تحبه وهو يتقرب إليك أكثر مما تتقرب إليه بصوا فرحته بيك من تقرب إلي شبرا انت كل الحكاية عملت ايه شبر خطوة سبحان الله من لسانك استغفار خطوة ايه دي يفرح بيك من أتاني يمشي أتيته هرولة يا ثم بعد هذا لا يحب انظر له وهو يتودد رب سبحانه يتودد احنا لما بنتودد بنبقى نتودد للمصلحة مش كده تروح لواحد الله يكرمك يعني عايز منه خدمة فتبتدي تتودد له ضعيف غلبان ونفسك في حاجة أما هو فغني ثم يتودد ابن القيم يقول ليس العجب من رب يتودد إليه ماشي دي تتفهم إنما رب ودود يتودد آه والله يتودد إليك بالنعم حتى تطيعه يقول ابن القيم في الزاد وكما جاء في الأثر ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم يا رب تتحبب كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إليّ ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح رغم ده كله حليم طيب هو أنت لما جيت أذنبت هو مش بعلمه هو مش قادر في اللحظة اللي أنت تخطئ فيها ينتقم منك يخسف بك الأرض يعاقبك أشد عقوبة يقول فيحلم عنك وأنت تصنع ما يبغضه ثم لا يعاجلك بالعقوبة بل يتنزل إليك بالنعم عارف يعني معناها إيه؟ أنا بقولها كده واحد شغال في مصلحة عند راجل ومسكه الخزنة وصاحبنا قاعد بيسرق منها صاحب الشغل عرف إنه بيسرقه والتاني فهم إنه هو عارف اللحظة بقى دي دخل عليه التاني مرتبك هيكشف سري هيقول لي راح الراجل عامل ايه بقى راح مطلع من جيبه قرشين وقال له خد دول شوف نفسك يعمل ايه ده هو ده بالظبط انت كشأن هذا السارق قاعد تتبغض له فخلاص بقى مش قادر تقف قدام ايديه وتقول لا كده تبص يروح مديك نعمه بالله بعد ذلك لا يحب يا جماعة عايزينها الواجب العملي النهاردة طعمها يتغير من لساني ولسانك قل هو ربي هسمعها لك من أفواه الأنبياء زي ما سمعتها لك كده وحسسك بيقولوها ازاي بيتكلموا بيها ازاي يمكن تخش قلبك اسمعها من فم نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم طب استنوا انتوا فاهمين القصة دول هيركبوا دلوقتي عشان قبل ما الطوفان يقوم هيركبوا السفينة بيقول لهم يلا اركبوا فيها يلا بسم الله مجريها ومرساها يروح قايل هنا ايه بقى إن ربي وهو بيقولها رب دي كده ايه تحسه مطمئن ساكن مرتاح فرحان حسنها ان ربي لغفور والله يا رب انا كنت استحق انا كمان العذاب يا نوح انت تامر قومك الف سنه الا خمسين عام ما زلت تنظر الى التقصير اه طبعا هو في حاجه توازي نعمتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يدغدغ قلبك لو أن أحدكم أتى ربه من يوم ولد إلى يوم القيامة زحفا لحقره يوم القيامة يا نهار أبيض يجي لك صاحبة الأعمال رايح إيه زحف رايح لربنا زحف مقطع نفسه لربنا يجي لحظة القيامة وهو باصص كده يقول له ما عبدتك حق عبادتك أمال إحنا نعمل إيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول إن ربي لغفور رحيم لولا غفرانك لولا رحمتك لعمني العذاب اسمعها من فم سليمان وهو مستشعر النعمه يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي أهي فإن ربي غني كريم ما بيقولهاش زي ما احنا بنقولها كده ما بيقولش فإن ربي غني كريم دي بتطلع من قلب نبي محب غني وهو ربنا من عليه بالغنى ومن عليه بالملك فيقول هو في أغنى منك أنت الغني هو في أكرم منك هو في أحن علي منك وحنانا من لدنا الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن اسمع إلى شعيب يقول لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود بيقول لهم يا جماعة انتوا ازاي تكفروا به ده رحيم ده ودود عمر ما حد هيعمل معاك زي ما هو بيعمل معاك يا مسكين تفارقه لمن إن ربي رحيم ودود يبقى حقه بقى نستغفره يبقى حقه بقى نرجع له نقولها كده من جوانا إني مهاجر إلى ربي انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم انتوا واخدين بالكم بقى ده بقى ما فيش بعد كده ده قلب النبي بقى صلى الله عليه وسلم فلما يتكلم عنه يتكلم عنه ازاي مش زي ما احنا بنقرا كده اكيد بيقولها كده طلعه غير كده خالص غير ما انتوا بتتصوروها ابدا انا قلت لكم لما الحبيب يتكلم عن المحبوب يبقى ليها طعم تاني فيقول ايه اتاني ربي ما يقولش ايه اتاني الله جل في علاه بيحبه فيقول له كده اتاني ربي في احسن صوره اتاه في المنام وتحقيق العلماء على ان الرؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم لله كانت مناما شافه شاف ايه ما يعرفش الكيف مجهول هو كده وقع في قلبه أتاني ربي في أحسن صورة بصوا بقى هيقولها ازاي دي فقال يا محمد قلت لبيك ربي آه عارف لما يقول لك حية تلاقيها جواك كده لبيك ربي تعرف لما تمسك المصحف وتقرأ قل تعالوا لبيك ربي آه قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت ربي لا أدري أنا حاسه مش قادر أصلا يجاوب ولا يقول ولا يعمل أي حاجة هو فرحان قلبه شافه لا إله إلا الله لا إله إلا الله قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت ربي لا أدري فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب فقال يا محمد قلت لبيك لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الدرجات والكفارات وهي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال من يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا لسه نازلة دلوقتي سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أتدرون ما الكوثر إنه نهر وعدانيه ربي حاسسها هو بيقولها ازاي وعدانيه ربي اختصني بده حاسس بمنه حاسس بفضله حاسس بكرمه فيقول وعدانيه ربي ولا يخلف رب الميعاد حتى النبي صلى الله عليه وسلم تحسه حياته كلها كده أصل الخلة دي يا جماعة معناها إيه يعني الخليل قالوا الخليل الذي تتخلل كل شيء فيه محبة الرحمن كل حتة في جسمه بتحبه النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ينام يقول ايه يقول باسمك ربي اخر حاجه بيقفل بيها اليوم ربي قلبي ما يغفلش عن ربي باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين احنا كمان محتاجين يا شباب محتاجين يا جماعه نقولها كده يقول صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله ما اصطفاه لملائكته احب الكلام لربنا ايه الكلمات اللي بتقولها الملائكه دي الملائكه بتقول ايه سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده ده احلى كلام ده اطعم كلام يعني انا عندي اللفظ ده كمان بالذات يعني في سبحان الله وبحمده جميله الله طبعا بس انت وانت في المقام ده وانت بتتقرب انت عارف لما احنا نقول واحد بيتمحك في واحد يعني عايز يدخل نفسه كده وخلاص هو كده اي حاجه سبحان ربي سبحان ربي وبحمده ويقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الطبراني وفي الأوسط وصححه الألباني إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء لو أصابك هم عارف تقول إيه أول كلمة تقولها يمكن الذكر ده إحنا غافلين عنه قوي فليقل الله ربي لا أشرك به شيئا عشان قلبك ما يتسخطش عشان صاحبنا ما يقولش بيعمل كده فيا ليه أول كلمة تطلع من قلبك الله ربي لا أشرك به شيئا اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه هو شاء وأنا علي الرضا رضيت بالله ربا عشان كده يقول ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا يحس على طول يكافئه رب شكور يشكرك على طاعتك له ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شوفوا السلف بقى كانوا يقولوا إيه ذنون كان يناجي ربنا يقول له يا رب إلهي بأي رجل أمشي إليك أم بأي عين أنظر إليك أم بأي لسان أناجيك أم بأي يد أدعوك بس ماليش غيرك لكن الثقة بكرمك حملتني على الجراءة قلة أدب بس أعمل إيه ماليش غيرك ليس لي رب سواك يعفو ليس لي رب سواك يغفر ليس لي رب سواك يتوب علي فخذني على عيبي فأنت الكريم بر تعطي بلا استحقاق يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر ينشر دي تحس انها ايه للي يستحق واللي ما يستحقش هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يلا يا عم اغرق في رحمة ربنا يا عم وهو الولي وليك ولي أمرك يدبر لك كل شيء في حياتك ليه تتخذ من غيره ولي ليه توالي حد هو ما بيحبوش ليه تركن على غيره ده وليك وبصوا الجاية دي بقى حميد العلماء يقولوا حميد فعيل على معنيين إما أن تأتي بمعنى المفعول أي محمود أو حامد حامد دي مدغدغاني بقالها أسبوعين دلوقتي كنا بنشرح اسم الله تعالى الحميد فجاءت الآية ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد قلت عارفين يعني إيه يا شباب حميد بمعنى محمود مفهومة يعني ايه يعني ربنا بيقول لك هتكفر هتعصى هتخالف انا غني عنك مش هتعمل لي حاجة يعني انت حاسب يعني ان انت لما هتطيعني هتزودني ان انت لما هتعصاني هتقلل مني يا ابني انت المحتاج فان ربي غني حميد حميد بمعنى محمود برضه مفهومة يعني بيقول لك إذا كنتش أنت اللي هتحمد أنا عندي ملايين اللي ساجد تحت العرش ومش هيقوم إلا لحظة الساعة عندي اللي يحمدوني إنما التانية دي بقى اللي تدغدغ حامد كأنه بيقول لك ألف شكر هو ده جزاتي هي دي جزاتي أعطيك فتكفر بي وتخالفني وتعصيني عارف لما تبقى انت قاعد بتعمل جميل مع واحد قوي واول واحد يطعنك في ظهرك اللي اكتر واحد اديته واكتر واحد احسنت اليه تبقى مرة قوي صح تلاقي نفسك بتقول له كده جزاك الله خيرا متشكرين قوي وهو الولي الحميد كيف لا تحبه وهو الأعلى سبح اسم ربك الأعلى أنا عايز بقى في الأعلى دي معنى حلو قوي بيقولوا الأعلى أي الأعلى في جماله والأعلى في جلاله يعني إيه يا جماعة يعني بص أنت متصور أن ربنا هيغفر لك ماشي إن شاء الله يغفر لنا ويتوب علينا آمين ويجمعنا جميعا يا رب في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة فاحنا متصورين ان ربنا هيرحمنا انت متصور هيرحمك هيغفر لك ايه كله الصغير والكبير وخطرات النفوس وال... كله كله اعلى يعفو عن كثير متصور انت ايه جبل السيئات لو اتيتني بقرابها خطايا ملء الارض خطايا فاستغفرتني لاتيتك بقرابها مغفرة أنت متصور أعلى أعلى في جماله في كرمه هيكرمك هو يقول إيه ولسوف يعطيك ربك فترضى ويقول له المشهد ده أنا دايما أقعد أكرره عشان يا جماعة اللي قلبه مصروف عن ربنا اللي شايل حاجة تجاه ربنا يسمعها كده دي ما ودعك ربك وما قلى بس هي المشكلة ان انت قلبك التفت للدنيا فبيقول لك ولا الآخرة خير لك من الأولى ولو رحت له ولسوف يعطيك ربك فترضى وبعدين يقول لك ألم يجدك انت مش كنت غلبان وهو اللي أغناك انت مش كنت محروم وهو اللي كرمك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اشكرني بقى وأما بنعمة ربك فحدث هو سبحانه الأعلى العلي وهو سبحانه يرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي أحد السلف أبو عبيد الخواص كان يمشي في الطرقات ويضرب على صدره ويقول وشوقا إلى من يراني ولا أراه مشتاق تعبت بقى مش قادر عشان كده هو الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كان كما تقول عائشة ما بين سحري ونحري قاعد نايم في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها ويخير قالت راح رافع صباعه وقعد يقول بل الرفيق الأعلى تعبت مش قادر عايز أشوفك بقى كفاية كده دنيا بقى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى يا جماعة الكلام عنه محتاج نقوله مرة واثنين وثلاثة وأنا عايز الكلام يكون اتحفر جواك لسه هنكمل تاني لسه هنقول تاني كيف لا نحب ربنا لغاية ما المعنى ده يغسلك من جواك كل حاجة جواك بعدك عنه تتطهر بطهر الحب هو ده الدواء لكل مشاكلنا النهاردة إن إحنا نعرفه ونحبه ونتقرب إليه ساعتها عجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر حاسس أنت بالنعمة لك الحمد يا رب وإن أصابته ضراء صبر من حبيبي تبقى حبيبي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هو بيتشفى فيك عمل فيك إيه مزعلك منه أنا بسأل السؤال ده كتير عنه بالله يا شباب بالله يا جماعة إيه المطلوب منه جاوبوني إيه المطلوب مطلوب منه إيه مطلوب منه إيه تاني عايز إيه تاني عايز فلوس هي الفلوس اللي هتقربك ولو الفلوس خلتك تطغى وتنساه وتبقى هلاكك دنيا لا تساوي عنده شيئا عايز زوجة هي اللي هتريح بالك ولو بقت النعمة دي نقمة وبقت سبب نكدك وغمك وهمك وما بقتش إلا بتاع دي ودي عايز إيه لا يمنع عنك إلا لأنه يدخر لك ما هو أفضل ليه مش عايز تفهم كده حبه وتعلق بيه هنحتاج نتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن هذا المعنى ونرسخه وبعد كده نقول بقى إذا كنا النهاردة بنقول كيف لا نحب ربنا نقول بعديها كيف نحب ربنا بس لازم أعجل النهاردة بواجب عملي عايز حاجة النهاردة نستفيدها من الكلام اللي احنا قلناه النهاردة عنه الليلة يا شباب أنا عايز استغل بس الشحنة اللي تبقى وصلت لقلبك الليلة دي صلي ركعتين وعايزك تجمع قلبك وانت ساجد وتقعد تفضفض تتكلم معاه شوية عايزك تكلمه بيحب كده والله تتملقه زي ما قلنا قام يتملقني أنا دايما أقول في سجدتين سجدة فرح وسجدة ذل وانكسار سجدة تبقى أنت قاعد بتقول له سيدي ماليش غيرك خد بإيدي يا رب من لي سواك عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك دي الذل والافتقار والانكسار لله في واحدة بقى أنت النهاردة حاسس بنعمة كده حاسس أن قلبك وصل له حاجة تبقى ساجد متحبب فهنا اللي بتطلع بقى حاول تجمع قلبك وتقول له بحبك وزي ما بقول لك والله مش هتعرف تجيبها بسهولة أصلا سهلة أن أقول لك بحبك لكن ساعتها أنت هتكذب على مين شغل البكش بتاع الناس مع بعضيهم ده تقول لها هي كذا مع... وتضحك عليها دي حاجة تانية إنما هو سبحانه وتعالى لا لا لا هتلاقي نفسك تيجي تقول مش طالعة هتطلع ازاي لازم تطلع من قلب صافي هنجمع قلبنا ما جبناهاش هنبتدي بقى نطهر ما هي مش عايزة تطلع عشان القلب مش طاهر فعايزين نعمل ورد أسبوعي من الأسبوع ده يعني على مدى السبعة أيام الجايين دول لغاية ما نتقابل إن شاء الله على الأقل نثبت هذا الورد كان صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي أحس أن قلبي كده في حاجة واقفة فأعمل إيه وإني لأستغفر الله تعالى في اليوم والليلة مئة مرة عايزك تستغفره بنية إيه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم عشان تمتع قلبك بحبه ولسه قايلينها دلوقتي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يبقى مفتاح الود نعجل بمعنى من المعاني لغاية ما نقول إيه هي الروشتة بتاعت كيف نحب ربنا مفتاحها الاستغفار نقول سيد الاستغفار زي ما علمتك تقول ربي إزاي فالنهاردة هنقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت قولها كده من قلبك اللهم أنت أنت بص أنت دي تعمل فيك إيه كله دلوقتي تلاشى مفيش غيره خلاص ما بقاش في حد دلوقتي في دماغك ما فيش دلوقتي الزوجة دلوقتي ما فيش الشغل دلوقتي ما فيش صحاب دلوقتي ما فيش حد حواليك أنت أنت أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت هي الذنوب اللي عملت فيا كده يا رب نفسي يا رب يا رب عني على نفسي يا رب عني على نفسي دي يا رب عشان هي اللي قطع بيني وبينك أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك حاسسها هو في خير أكتر من خيرك أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اتعلمناها يا شباب هنطلعها من قلوبنا كده يا شباب ده واجبنا العملي القيام نثبت ركعتين دول كل يوم بما تيسر المهم تسجد وتفضفض وكثرة الاستغفار إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا رب لا تحرمنا منك ولا تحرمنا لذة القرب منك يا رب قست منا القلوب قست منا القلوب وأنت علاب الغيوب فيا رب من علينا بقلب لا يعرف إلا أنت ولا تستودعه إلا حبك ولا تجعل فيه تعلقا إلا بك يا رب هذه أيدينا قد رفعناها إليك وهي ملوثة بالذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يعفو ويغفر فاغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك سبحانك سبحانك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ربنا تب علينا توبة ترضى بها عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد